بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا خلصنا بنعمه ربنا روميا سبعة برضو اعيد تاني معلش كتذكره ان روميا دي بيسموها احيانا كاتدرائيه الايمان المسيحي لان فيها معلمنا بولس بيشرح قصه الخلاص وعمل الايمان في خلاص الانسان بدا الاول بالتركيز على ماساه الانسان وحكم الموت والفساد اللي دخل طبيعه الانسان ان كان يهودي او اممي وأظهر لنا أن الحل الوحيد أن المسيح له المجد يجي يفدي البشرية ويموت بدل الإنسان ويحرر الإنسان من حكم الموت ومن الفساد اللي دخل طبيعته بعد كده قال لنا أن أبونا إبراهيم اللي اليهود بيعتبروه جدهم وأبوهم أبونا إبراهيم هو أبو كل المؤمنين أيا كانوا عبر الأجيال واستدل بكده من العهد القديم ان ابونا ابراهيم تبرر بالايمان ولم يتبرر بالختان قال لنا كمان ان ادم دخل الخطيه للعالم والمسيح كادم الثاني خرج الفساد من العالم وغلب الخطيه والموت بعد كده قال لنا ان احنا ناخد الخلاص ده بالإيمان والمعمودية في المعمودية بنندفن مع المسيح ونقوم ونبقى طبيعة جديدة ونبدأ حياة جديدة وتبقى أجسادنا وأعضائنا ملك للمسيح مش ملك للخطية كمان قال لنا يفضل في خناقة أو صراع داخلي بين الإنسان العتيق اللي بيشدنا للخطية وبين الإنسان الجديد اللي خدناه بالروح القدس اللي بيشدنا للفضيلة ومن شدة المعركة الداخلية دي اتكلم فيها عن نفسه بولس وقال ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت وانتهى بكلمة أشكر الله بيسوع المسيح ربنا يعني هو ده اللي هينقذني إذا أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله ولكن بالجسد ناموس الخطية ونبتدي إصحاح 8 إصحاح 8 يعتبروه قدس أقداس روميا أو قدس أقداس الكاتدرائية دي يعني روميا كلها دسمة وقوية وجميلة إصحاح 8 بالذات ده بقى فيه كل المختصر المفيد لدرجة فيه خدام كتير بيحفظوه من أوله لآخره إذا لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح هو كلمنا عن الحرية وعن الحياة الجديدة وعن الخلاص من الخطية وعن دفع الدين اللي علينا وعن انتسابنا لآدم الجديد المسيح طيب فاضل حاجة مهمة احنا كده هندان يعني في اليوم الأخير ونهلك ولا لا فبيقول لا خلاص لا شيء من الدينونة الآن بس على مين مش على كل الناس على الذين هم في المسيح لأن في بعض الناس بتاخد النقطة الجزء الأولاني وما تكملش بقية الآية لا بقية الآية مهمة أوي ما عادش في دينونة بس مش على كل البشر إنما الدينونة سقطت أو الحكم سقط من على الذين هم في المسيح يعني كل اللي تبع المسيح كل اللي لازقين للمسيح دول ما عليهمش دينونة ليه لأن المسيح رفع الدينونة عنهم طب ايه دليل ان هم في المسيح جوه المسيح يقول السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح يبقى ايه الدليل ان الواحد فينا له مكان في السماء ومش خايف من الدينونة في اليوم الأخير لازم يكون ينطبق عليه التعبير بتاع للمسيح طب في المسيح ده تعبير كده شكله يعني ملوش حدود يعني ايه انت في المسيح ولا بره المسيح نحسبها ازاي يقول تبان بالسلوك هل سلوكك حسب الجسد تبقى لسه مش في المسيح ولا سلوكك حسب الروح تبقى في المسيح طبعا الجسد مقصود بيه الحياة الجسدية أو الشهوات الجسدية وفي الروح حسب الروح مقصود بيه حسب الروح القدس ما يقول يعني في نوعين من السلوك في سلوك الإنسان العادي الجسداني ويسميه في كورنثوس الإنسان الطبيعي أو الجسداني برضه في كورنثوس يقول عليهم جسدانيون وفي سلوك الإنسان الروحاني أو الروحي هنا القيادة فيه لروح الله وأظن إن إحنا اتكلمنا في النقطة دي أكتر من مرة هو نفس تكميل الكلام بتاع إصحاح سبعة جوه كل إنسان فينا روح قدس روح الله القدوس بعد المعمودية والميرون وجوانا لسه إنسان عتيق بيشدنا أو جسد بيربطنا بالتراب ميول شهوانية أحيانا أطماع وغرايز طيب أنت سالك حسب إيه؟ أنت ال switch بتاعك يمين ولا شمال؟ أنت ماشي في أنهي اتجاه؟ إن كنت تسلك حسب الروح يبقى أنت في المسيح يبقى لا شيء من الدينونة يبقى ما أنتش خايف من اليوم الأخير لكن إن كان السلوك جسداني ماذا نأكل ماذا نشرب ماذا نلبس التي هذه كلها تطلبها الأمم يبقى الواحد لازم يخاف من الدينون لأنه لسه ما هواش جوه المسيح له المجد برضو الموضوع ده ما نقدرش نقول انه ابيض واسود لا هي عملية نمو مستمر السلوك حسب الروح ده هو حياتنا الروحية كلها كل ما الواحد يصلي يخدم ربنا يقرا الانجيل يعترف ويتناول يصوم كل ده اسمه سلوك حسب الروح كل ما يتفرج على التلفزيون وينشغل بالموضة ويجيب سيرة الناس ويعد فلوسه كل ده اسمه سلوك حسب الجسد طيب انت انت ماشي في انهي اتجاه كلنا فينا الحتتين طب انت انهي كفة هترجح خلي بقى حسب الروح يغلب عشان كل مادة تبقى روحاني والجسد اللي فيه كده يقل احتياجاته ويقل طلباته وهو ده فلسفة الصوم المسيحي الصوم المسيحي ما هواش تكفير عن الخطايا بالمعنى الحرفي لأن المسيح هو اللي قدم دمه كفارة عننا إنما الصوم المسيحي هو ترجيح لكفة الروح عن الجسد لما بنأيد أجسادنا بالصوم هو الصوم كله حاجات بتربط الجسد تمنعه من الأكل فترة ولما ياكل ياكل بحساب ما كل دي حاجات قيود على الجسد لصالح مين الروح عشان كده نقول لازم فترة الصوم يكون فيها انشغالات روحية لأن لو الواحد قعد طول اليوم بيفكر هيطبخ ايه في الصوم راح الصوم وما بقاش صوم لأنه برضه اهتمامات جسدية في الآخر إنما لما ياكل الأكل الصيامي أيا كان وما يديش اهتمام زيادة للحاجات دي ويبقى تركيزه في المزامير وفي القرايات وفي عمل الرحمة وفي طلب الرحمة ده كده ماشي حسب الروح يقوم يجي في آخر الصيام يحس إنه يعني أكثر روحانية يبقى ماشي في اتجاه إيه في المسيح عمال يدخل جوه المسيح أكتر ويثبت في المسيح أكتر وطبعا ده بيأمنه يقول له لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح إذا كأننا كل يوم الواحد لازم يسأل نفسه عن سلوكياته يا ترى أنا سلوكي في مجمله يحسب حسب الجسد ولا حسب الروح يا ترى أنا بدي اهتمام بالصلاة ووصية ربنا قد ما بدي اهتمام بالأكل والشرب ولا أقل لازم الواحد يحسبها قبل ما العمر يخلص لأن هو ده المحك الأساسي اللي هيعلن مكانه في المسيح وبالتالي موقفه من الدينونة لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت برضه عاوزة شوية شرح ناموس روح الحياة الروح القدس اللي خدناه اسمه روح الحياة لأن الروح القدس غرض يدينا حياة أبدية فقدناها بالخطية الروح القدس له ناموس بس ناموس مش بالمعنى الحرفي القديم كلمة ناموس يعني قانون يعني نظام يعني وصايا يعني التزامات لكن روح الحياة اللي موجود فينا بينقش في قلبنا وصايا وناموس فيصح نقول ناموس الروح أيوة ينفع يصح نقول ناموس المسيح مع أنه ما سابش ناموس بالشكل الحرفي آه يصح بولس مرة قال كده قال أنا كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لأني تحت ناموس المسيح واستخدم كلمة غريبة ناموس المسيح كناش نسمع عنه احنا نعرف ناموس موسى لكن ناموس المسيح مش مكتوب على ألواح حجرية زي زمان إنما ناموس المسيح مكتوب على ألواح قلب لحمية برضو بولس استخدم التعبير مكتوب على قلبنا بالروح القدس يعني الروح القدس جواك لما تجيب سيرة الناس يبكتك وينخسك يقول لك ليه تعمل كده يقول لك المسيح علمك لا تدين لكي لا تدان هذه يمكن مش واضحة في ناموس العهد القديم لكن ناموس روح الحياة جوه قلبك يقول لك ما تعملش كده لا يليق بأولاد الله الكلام ده ولو ضيعت فرصة عمل خير يبكتك لأن ده ناموس روح الحياة طلباته أكتر من الناموس بتاع موسى والمستوى فيه أرقى جدا من المطلوب من العهد القديم النظرة بيحاسب عليها والكلمة والفكرة وال... وكل ده ناموس روح الحياة بس شوف التعبير العجيب لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني أعتقني إزاي ده على قد الكلام ده يبقى ناموس روح الحياة أيدني أكتر لأن الوصايا بقت أضيق والباء بقى أضيق والمطلوب أكتر ده مش بيقول لي لا تقتل بيقول لي لا تغضب مش بيقول لي لا تزني بيقول لي لا تنظر يعني الحكاية فيها التزام أكتر إيه رأيكم بقى إن ناموس روح الحياة الحياة بالروح القدس اللي فيها الوصايا الرأية دي والسلوك العظيم ده بكل ما فيه من التزامات وقيود يعتق الإنسان من ناموس الخطية كأننا قدام ثلاث نواميس ناموس الخطية مقصود بيه إيه الجسد له قوان له غرايزه وله طلباته وله شهواته لأنه له ناموس يعني له وصاياه الجسد بيوصيك تاكل وتشرب وتغلط مثلا ناموس موسى أو ناموس العهد القديم كان له توصيات الناموس بتاع موسى اتناقشنا فيه قبل كده كذا مرة ومعلمنا بولس قال لنا الناموس جه عشان يحجم الخطية أم أنا بخبتي زودت الخطية لأن الممنوع مرغوب فالناموس اللي كان جاي يقول لي ما تعملش ما تعملش بقيت أعمل أكتر أو مسك عليا العمايل اللي بعملها فيبقى ناموس الخطية أو ناموس الجسد يودي للموت وناموس موسى أو التزامات العهد القديم بفرايده وذبايحه أيدتني لكن ما فادتنيش إنما ناموس روح الحياة فيه قوة غريبة وعجيبة إن الروح القدس اللي دخل جوايا يحررني من ضغط الجسد وإلحاح الخطية وناموس الخطية والموت يبقى نعمة العهد الجديد اللي احنا فيها الروح القدس اللي فينا له طلباته علينا في ناموس جوانا لكن مع كده عندنا قوة حرية ما كانتش موجودة قبل المسيح ازاي ان النهاردة الروح القدس بيساعدني اقاوم الحاح الجسد وطلباته بيساعدني اغلب ناموس الخطيه بيساعدني أنفذ ناموس موسى ومش ناموس موسى أنفذ ناموس المسيح بالروح القدس بنعمة ربنا أقدر أعمل حاجات ما يعملهاش الإنسان اليهودي ولا الإنسان العادي ما يقدرش يعملها غير الإنسان المسيحي بالروح القدس بنعمة ربنا وده اللي قاله المسيح بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا وبولس يقول في فيليبي استطيع كل شيء لان قدام وصيه زي احبوا اعداءكم ما يقدرش عليها ناموس موسى وطبعا ما يقدرش عليها الإنسان الطبيعي الإنسان الجسداني ده لو حب أخوه يبقى كتر خير لكن أحب أعداءكم يقدر عليها مين المسيحي إمتى إذا كان يسلك حسب الروح بناموس روح الحياة فكأن معلمنا بولس قال لنا الإنسان دلوقتي بتحكمه نواميس أما ناموس الطبيعة كالإنسان الطبيعي الناموس الجسداني بما فيه من خير وشر أو ناموس موسى المكتوب أو ناموس الحياة الجديد أو ناموس الروح ناموس المسيح احنا ماشيين في الاتجاه الجديد ده بقى لا تحكمنا النواميس المكتوبة الحرفية ده في أكتر من كده روح ربنا جوانا يحاسبنا ويرفعنا ويهذب سلوكياتنا إلى قياس قامة ملء المسيح لغاية ما نبقى شبه المسيح يعني مش بس نبطل خطايا ما هي نبطل خطايا دي جت في ناموس موسى ويمكن موجودة في الناموس الطبيعي إنما المطلوب مش نبطل خطايا ده المطلوب إن احنا نبقى شبه المسيح في كماله وفي قداسته طب البرنامج ده الديسك ده اللي بيحطوه في الكمبيوتر ده دخل امتى دخل بالروح القدس اتحط جوه الانسان برنامج جديد عشان يظبطه على شكل المسيح ده عمل الروح القدس اللي فيه لأن ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت عشان كده تلاحظ ان ناموس الحياة الجديدة ما تلاقوش فيه اللاءات الكتيرة بتاعت ناموس موسى موسى كل ناموسه ايه لا تقتل لا تشتهي مال قريبك لا تسرق لكن تلاقي ناموس الحياة الجديد يبتدي ايه طوبى للمساكين بالروح يا بخت الحزانة بالروح يا طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض حتى اللغة روح الحياة مشجعة كلها رجاء ومعاها قوة للتنفيذ لأنها لو انطلبت كده بس من غير ما تديني قوة يبقى اتعقدت أكتر إن دلوقتي في العهد الجديد في نعمة وفي قوة للتنفيذ لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد يقصد ناموس العهد القديم لما كان الناموس عاجزا عن إصلاحي لأنه كان ضعيف بالجسد يعني إيه ضعيف بالجسد يعني لأني إنسان جسداني أميل للشر بطبعي مش قادر أعمل الناموس بيقول لي لا تشتهي مال غيرك أو مال قريبك وأنا الشهوة غلباني فالناموس ضعيف ضعيف مش في مش في ذاته بالنسبة لي مش قادر مش مش قوي مش بيجبرني أمشي صح مش مش عارف يظبطني الناموس ده لأنه أنا جسداني خاضع للغرايز والطبيعة البشرية فمش قادر أعمل اللي مطلوب فيما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد حتة حتة المسيح عمل ايه عشان يخلصنا من هذا الضعف احنا ضعفاء باجسادنا ومش عارفين نمشي صح يقوم ابونا السماوي يرسل ابنه الوحيد الى حق من الى حق ولكي يرسله الينا عشان يخلصنا لازم يرسله لنا متجسدا لازم يجي لنا في جسدنا لو قال ارسله في جسد الخطيه لاحسن نفهم ايه ان هو متوسخ زينا وجسده كله خطية زينا فاستخدم تعبير ايه دقيق شوية قال ارسل ابنه في شبه جسد الخطية اوعى حد يفتكرها انه التجسد مش حقيقي وان الجسد ما كانش بجد لا الجسد كان بجد انما استخدم كلمة شبه جسد الخطية عشان يقول ايه هو واخد الجسد زينا بالظبط بس بلا خطيه وبما اننا بقينا نسمي الجسد ده جسد الخطية هنقول على جسد المسيح انه جسد بلا خطية او شبه جسد الخطية واخد جسد كامل ناسوت كامل انسانية كاملة ما خلا الخطية وحده حتى الوحيدة اللي مش في في ناسوت المسيح الخطية لأنها دخيلة لأن لما الإنسان اتخلق ما كانش في خطية لما اتخلق فبيقول أرسل الله ابنه في شبه جسد الخطية طب جيت ليه يا رب لأجل الخطية يعني ممكن لما تسأل المسيح تقول له يا رب جيت ليه الدنيا تجسدت ليه من العذراء يقول عشان الخطية عشان الخطية واللي عاملاه فيكم الخطية طب هتعمل ايه فيها اقول هدين الخطية في الجسد هحكم على الخطية دان هنا يعني دينونة يعني حكم يعني داس يعني خلصنا من الخطية في الجسد أبطل مفعول الخطية في الجسد كأن الخطية ليها مفعول يملك على الإنسان مأيدة الإنسان فيه القيد بتاع الخطية عبودية الخطية المسيح له المجد غلبه بالتجسد فكركم بالتعبير اللي علمه لنا اثناسيوس الرسولي اخذ الذي لنا اللي هو ايه بقى؟ الجسد شبه جسد الخطيه واعطانا الذي له ايه اللي ليك يا رب القداس المسيح لا تغلبه خطيه قدوس انا ما عنديش دي انا مغلوب من الخطيه يقول لي طب اديني جسدك التعبان المغلوب ده وانا هديك روح القدس يحررك من سلطان الخطية أرسل ابنه في شبه جسد الخطية لأجل الخطية دان الخطية في الجسد يعني حكم على الخطية بالإعدام داخل هذا الجسد لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح يعني ايه يعني الناموس دلوقتي لما يجي حاسبنا على قديمه نقول له بص انت عاوز مين فلان فلان مات مش انت كان ليك عندنا موتة بسبب ان احنا كسرين الناموس خد يا سيدي الموتة اللي ليك علينا المسيح ماتها بدلنا خلاص مالكش حاجة عندنا كناموس بأمارة ان احنا لا نخضع دلوقتي للحياة الجسدية ولا للناموس الأولاني إنما نحن نسلك حسب الروح فاحنا بقينا بشر جداد مالكش دعوة بينا يا ناموس يقصد الناموس القديم يعني الناموس القديم يجي حاكم الإنسان يقول له مطلوب منك حساب قديم انك انت عملت وكسرت وكسرت طب الأجرة ايه أجرة الخطية موت مطلوب اعدامك طب والحل ايه المسيح يجي ياخد مكانه ويقول انا موت انا طب يا رب انت مت بدلنا وبعدين يقول هتعيش انت حياة تانية بقى مالكش دعوة بالناموس عيش بالروح عشان الناموس ما يجيش يقول لك ايه ليه عندك حاجة تاني انت دلوقتي الروح القدس جواك بيطلب منك من جواك اسمع كلام الروح اللي جواك دلوقتي ما تسمعش كلام الناموس المكتوب على حجر طب يا رب ده الروح اللي جوا بيطلب اكتر من اللي مكتوب في الناموس اه بس بيطلب وبيدي قوه فالحكاية أسهل من زمان ثانيا بيطلب ومش بيهدد الناموس كان بيقول لك لو ما عملتش هموتك الروح القدس بيقول لك لو ما عملتش قوم تاني واعمل فالحكاية أسهل لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون لألا واحد يفتكر حسب الجسد يعني مجرد الأكل والشرب لا ما احنا كلنا لسه في الجسد انما مقصود بيها الاهتمام بالجسديات فبيقول اقصد اقول الذين حسب الجسد بما للجسد يهتمون يعني لما تبقى الاهتمامات كلها جسدية ده معناه انك انت لسه مش عايش الحياة الجديدة لسه مش مستمتع بالعهد الجديد لسه مش ضايق نعمة الروح القدس لسه ما تحررتش كما يجب مأيد نفسك بحياة قديمة لأنك بما للجسد تهتم طبعا ده موضوع كبير بقى بما للجسد يهتمون دي كل الاهتمامات اللي فيها سلطان الجسد رأي الناس الموضة الأكل الزيادة والشرب الزيادة والرفاهية الزيادة وكل الاهتمامات دي وفي حاجات تتعمل بس بدون اهتمام خلاص دي طبيعية ما هو المسيح تجسد وأكل وشرب ونام لكن عمره ما عاش بالجسد يعني إيه يعني ما كانش الجسد أبدا بيسوء المسيح حاشا إنما كان ينقاد بالروح يقول كده الكتاب عنه الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون والل- ولكن الذين حسب الروح فبما للروح كأننا قدام السماء يا جماعة مكشوفين أنت روحاني ولا جسداني وروحاني قد إيه وجسداني قد إيه وده اللي بيحدد المصير في الآخر لو أنت إنسان روحاني قوي يبقى أجرك كبير قوي ولو إنسان روحاني يعني ربنا يسهل وندخل السماء لكن لو إنسان جسداني أو جسداني قوي يبقى السكة تخوف لأن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام اهتمام الجسد هو موت برضو موضوع يستاهل التأمل ما في حاجة الواحد يهتم بيها لحساب جسده إلا في الآخر يكتشف أنها باطلة وزائلة اهتمت بمركز مثلا طب وما المركز هيروح فلوس هتروح غنى شهوات ملذات أرضية كل ده تحس إنه مستني موت موت مستني يقبض ده كله لكن لما تهتم اهتمامات روحية تكتشف إنك بتكسب في سلام في حياة عايش مستمتع فرحان بربنا فاهتمام الروح هو حياة وسلام كل ما تهتم بحياتك الروحية تحس انك مش هتموت ابدا ليه مش خايف حتى من سيرة الموت ده انت هتتنقل عشان تستمتع بربنا بشكل اجمل في الحياة الابدية فتبقى الحكاية لو مضمونة لكن كل ما تهتم بالجسد تبقى خايف من الموت وحاسس الموت ه... ه... هيخلص على كل اهتماماتك الجسدية اهتمام الروح حياة وسلام يعني كل عمل روحي يعطيك حياة أبدية ويعطيك سلام على الأرض كل عمل روحي غرضه كده قول أي حاجة فيها عمل روحي كل حاجة تعملها روحيا هتديك في الآخر سلام وتد... وتقربك من الحياة الأبدية بتصوم ليه عشان يبقى عندك سلام وتوصل للسبت بتصلي ليه عندك سلام وتاخد حياة أبدية بتتناول ليه عشان يبقى عندك سلام على الأرض وفي الآخر حياة أبدية بتخدم ليه بتبشر الناس ليه بتتعب مع الناس ليه مشغول بوصية ربنا ليه كل ده حياة وسلام طيب مهتم بقى بالقيل والقال و- والحاجات الجسدية ده موت لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله انتوا عارفين ان بولس في روميا بالذات بيكرر ويفصل يعني ايه يعيد نفس المعنى ويوضحه اكتر ويديله اضافات كل مات يقول مش بس اهتمام الجسد موت ده اهتمام الجسد عداوة لله كل ما تهتم بجسدياتك انت تعادي الله بتطفي الروح القدس اللي جواك بتقول له يا رب انا مش عاوزك عاوز اعيش من غيرك انا عاوز اعيش لجسدي عاوز راحة جسدي اهتمام الجسد عداوة لله حاجة تخوف قالها يوحنا الحبيب بطريقة تانية وقال محبة العالم عداوة لله هي نفس المعنى ما هو محبة العالم يعني ايه يعني اهتمام الجسد هي هي محبة العالم لأن كل ما في العالم شهوة الجسد شهوة العين تعظم المعيشة ليس من الله بل من العالم الحاجات دي مش من ربنا الشهوة بتاعت العين دي حب الامتلاك أو شهوات الجسد أو التعظم المعيشة اللي فيها كبرياء كل ده مش من ربنا إنما ده عداوة لله يعني الكبرياء عداوة لله لما الإنسان يبقى شايف نفسه مفتخر بنفسه يبقى عدو لله لما الإنسان يبقى مستعبد للفلوس يبقى الفلوس بقت عدو لله وهو بطمعه بقى عدو لله تصور الواحد فينا يعادي ربنا ده يعيش ازاي ده لما يعادي ربنا اهتمام الجسد عداوة لله إذ ليس هو خاضعا لناموس الله يعني لا يمكن اهتمام الجسد يخضع لناموس الله ما هو ناموس الله ده اللي سماه ايه ناموس الروح ناموس روح الحياة وصية العهد الجديد طلبات الروح القدس اللي فينا اسمه ناموس الله الجسد العادي ما ينفعش يسمع كلام ناموس ربنا يعني لو سبته على هواه ما يعجبش ربنا ما يخضعش لربنا لأنه أيضا لا يستطيع ولو حاول ما يقدرش لأنه محتاج معونة الروح القدس فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله برضو لحسن الواحد يقول كده ما فيش حد فينا هيرضي ربنا الذين هم في الجسد مش مقصود بيها اللي عايشين في الجسد ما احنا كلنا عايشين في الجسد كلنا لسه لابسين أجساد لكن هم في الجسد يعني غرقانين في الجسد يعني مشغولين بالجسد يعني حياتهم وهمهم كله جوه الجسد الذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله ما ينفعش أن واحد يكون كل همه كرامته ويرضي ربنا دي ما تجتمعش مع دي ما ينفعش واحد يبقى نفسه يبقى غني وخلاص ويرضي ربنا مش هيعرف يرضي ربنا دي ما تجتمعش مع دي لأنه اهتمام الجسد عداوة لله والذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله يبقى عشان ترضي ربنا لازم تقفل على جسدك شوي وتضبط جسدك وتفرمل جسدك وتقول هعيش بالروح مش هعيش بالجسد وأما أنتم فلستم في الجسد دي تؤكد أن هو بيتكلم عن ناس عايشين فيقول أما أنتم بيكلم ولاده بقى شجعهم يقول لهم أنتم بقى بالذات لستم في الجسد أما أقول لكم كده أنتم لستم في الجسد يعني أنتم ناس روحيين بدليل سايبين التلفزيون والراحة وجايين تسمعوا كلمة ربنا هي دي علامة حلوة لستم في الجسد بل في الروح يعني أنتم ناس تميلوا روح أكتر من الجسد دي حاجة كويسة يا ريت حياتك كلها تبقى كده تبقى اتجاهها كله روحي أكتر منه جسد أما أنتم فلستم في الجسد بل في الروح إن كان روح الله ساكنا فيكم يعني بدل روح ربنا ساكن فيكم يبقى نعيش بالروح ونبقى ناس روحيين وما نسيبش الجسد يسوقنا ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له يعني بقى اللي ما خدش الروح القدس من أساسه روح المسيح ده ملوش يا عيني خالص في رضا ربنا ذلك ليس له يعني بصراحة ليس له خلاص ودي نقطة مهمة نقطة مهمة لإيه؟ في الزمن ده طالعين ناس يقولوا في ناس أخلاق من كل دين ومن كل ملة لازم يروحوا السم هم بمنطقهم بيقولوا كده لكن الإنجيل قال غير كده احنا ملناش بالمنطق احنا استلمنا تعليم المسيح وتعليم الكتاب الذين ليس لهم روح المسيح هؤلاء ليس لهم ليس لهم خلاص وليس لهم حرية مجد أولاد الله وما لهمش أبدية ليه؟ لأنه ما يقدروش يرضوا ربنا طول ما الروح القدس مش جواهم ده احنا بنقول احنا جوانا الروح القدس بس لسه مطلوب مننا نعيش بالروح نسلك بالروح طب ده اللي ما عندوش الروح القدس خالص لا الكلام مش تبعه ومش داخل خالص في الموضوع دلوقتي يبقى الكلام هنا واضح انه كاننا بنتكلم عن ثلاث درجات انسان ليس له روح الله ده انسان غصب عنه جزداني ولو اترقى شويه في اخلاقه يبقى كتر خير لكن ليس له روح الله انسان واخد الروح القدس ومش عايش بالروح ده حسابه تقيل خالص لانه واخد نعمه كبيره وما استفادش منها اذا المطلوب بقى ايه انسان روحاني يسلك حسب الروح وهنا المفروض يبان الفرق كبير أولاد الله ظاهرون وأولاد العالم ظاهرون أولاد إبليس ظاهرون المفروض يبان الفرق كبير لو مش باين تبقى الغلط فين مش في الروح القدس إنما فينا إحنا اللي طافين الروح فكأننا ما عندناش الروح زينا زي اللي مش واخد الروح القدس لكن لا احنا واخدين الروح القدس فاحنا اللي مسؤولين ان احنا نظهره بسلوكنا وحياتنا ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له تاخدوا بالكم مرة قال الروح القدس مرة قال روح الله مرة قال روح المسيح يبقى كل ده الروح واحد روح القدس وإن كان المسيح فيكم لو المسيح حي فينا فالجسد ميت بسبب الخطية إن كان المسيح فيكم الجسد ميت بسبب الخطية وأما الروح فحي أو حياة بسبب البر يعني ثبات المسيح فينا وحياة المسيح فينا يبان في إيه إن جسدي أصبح كالأموات مش مش بخدم عليه مش بيمشيني صوته وطي وطي وطي كأنه مات الجسد شوفوا المسيح يقول إيه يقول ابن الإنسان ليس له أين يسند رأسه يعني مش عارف هنام فين طب يا رب إن جسدك له حق عليك لا لا ملوش حق ولا حاجة خلينا نعيش كده طب يا رب هتضيع نفسك كده صحتك يقول من يضيع نفسه من أجل يجدها الله ده ده تفكير مختلف ده عن تفكير الدنيا صحيح تفكير مختلف لو المسيح صح حي فينا الجسد ميت تصوروا معايا انسان المسيح حي فيه يعني قديس حلو هل الجسد يطلب منه بقى الشهوات واللخبطه بتاعه الانسان الخاطي ما يعرفش يطلبها منه ما يعرفش يفكر بطريقه جسدانيه ما يعرفش يكذب ويغش وي... ويدين ويكره ما يعرفش يعمل الحاجات دي ما يعرفش ليه لان المسيح حي فيه فالمسيح اللي حي فيه ده يخليه يفكر بطريقه مقدسه يحب الناس كلها وصايا المسيح عايشه فيه تلقائيه إن كان المسيح فيكم فالجسد حي بسبب فين؟ إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية أما الروح فحياة بسبب البر يعني الروح القدس هو اللي منتعس بدليل إيه البر اللي فيك يعني الإنسان البار روحه حية الروح القدس فيه آه يعني لل أما الإنسان الجسداني قد أطفأ روح الله لو كان واخد روح القدس في المعمودية والميرون عشان كده الكتاب بيقول لا تطفئوا الروح وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم يعني هو عاوز يقول معنى مهم احنا نعيش كأننا ميتين جسديا وأحياء روحيا لغاية ما تيجي اللحظة الفاصلة ويموت الجسد بجد يقوم المسيح الحي فينا يقوم هذا الجسد تاني أقول احنا هنعيش كأن الجسد ميت واحنا أحياء بالروح كأن ما لناش أجساد مع أن لينا أجساد ولينا طلبات عمالين نسكتها أو نفرمل لغاية ما تيجي لحظة الجسد يموت فعلا ولكن داخل هذا الجسد المسيح القائم من الموت فأول ما نموت نقول أهلا وسهلا ما فيش خوف لأن المسيح اللي قام من الموت هيقوم الجسد ده من الموت إن كان بقى المسيح مش عايش فينا بالروح القدس يبقى كأننا خايفين ما نقومش من الموت ليه لأنه مش عايش فينا فالمسيح الحي فينا النهارده يضمن لنا قيامة أموات ويأكد لنا إن في حياة أبدية مستنيانا لكن لو الجسد هو اللي حي فينا دلوقتي والخطية هي اللي شغلانا كأن المسيح مات وما قامش نبقى خايفين من الموت ومش عارفين هنقوم ولا لا أو مش عارفين نؤمن بالموضوع ده يقولها تاني إزاي؟ إن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة أيضا بروحه الساكن فيكم عشان كده الروح القدس اللي ساكن فينا هو عربون القيامة الروح القدس روح المسيح روح المسيح اللي انتصر على الموت وقام طالما عندنا الروح القدس يبقى عندنا العربون ان احنا هنقوم من الموت بس يلا نعيش بالروح عشان نبقى متأكدين من قيامة الأموات وفرحانين بالأبدية اللي مستنيانا معلش في عربية 127 صف تاني قدام الباب الجانبي 6 9 5 1 4 1 فإذا أيها الإخوة معلش الإصحاح ده مليان كده آه يعني عاوز تركيز جامد فاستحملوا التكرار لكن هو في حقيقة الإيمان المسيحي فعاوزة تركيز إذا أيها الإخوة من الآخر بقى إيه نحن مديونون ليس للجسد لنعيش حسب الجسد إنما مديونين للروح فلنعيش حسب الروح يعني إيه يعني هو الجسد كان ادالك إيه ادالك إيه الجسد عشان تعيش له انت مش مديون لجسدك جسدك ده ما جابلكش غير الصداع والامراض والمشاكل والخساره والعصبيه والخطيه ومش كده طب انت مش مديون له في حاجه وفي الاخر هيدخلك القبر انت مديون للروح القدس اللي بيديك السلام والفرح والمحبه والنصر على الخطيه وفي الاخر بيديك الحياه الابديه طب إذا خدناها بفكرة إنك مديون لحد جسد ولا روح تبقى حقيقي مديون للروح مش مديون للجسد طب بدل مديون للروح من حق الروح هي اللي تمشيك من حق الروح القدس هو اللي يمشيك لأن هو اللي اشتراك لأن له عندك كتير لكن أنت مش مديون للجسد عجد الجسد مطلع عينك فأنت خسران طول ما أنت عايش معاه فيقولها بمعنى فلسفي كأننا مديونين لحد يا ترى جسمك ده أنت مديون له ولا روحك فيقول أيها الإخوة نحن مديونون ليس حسب الجسد حتى نعيش حسب الجسد لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون ثاني عتم لو عشت حسب الجسد أخرها موت موت جسدي وموت أبدي الموت هنا بمعنيين الموت الجسدي الحرفي يعني هتدخل القبر ودي ما تخوفناش اللي يخوفنا الموت الابدي الانفصال عن الله الى الابد ولكن ان كنتم بالروح اللي احنا مديونين ليها تميتون اعمال الجسد فستحيون برضو حكمة بولس إن بالروح القدس انه ما قالهاش بالظبط ان حسب الجسد سموتون وإن عشتم حسب الروح تحيون هي صح لكن حب يقول لنا الروح هيعمل إيه فقال إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد لأن أنا مش هقدر أغلب نداء الجسد إلا بالروح مش هتقدر تغلب النوم غير بالروح القدس اللي بيقول لك صلي فتقوم تصلي حتى لو انت نعسان هنا بالروح تميت أعمال الجسد ممكن تبقى شهوة شغلاك فلوس مثلا شهوة جمع المال وتبقى مسيطرة عليك طب تغلبها ازاي دي أعمال الجسد تلجأ للروح تقول له يا رب ساعدني اطرد عني الأفكار دي الإلحاح ده الهم التقيل ده تلاقي خدت نعمة بعد شوية إنه ما بقتش مهتم بالفلوس إيه حصل بالروح موت أعمال الجسد الروح القدس ناصرك على شهوة الفلوس مثلا فإن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون الصراع المشهور اللي في كل واحد عاوز يوصل السماء مفيش واحد رايح السماء ما عندوش صراع جواه يبقى في حاجة غلط كل واحد فينا لازم يبقى فيه خناقة جواه بين الروح والجسد الدنيا بتشده لتحت والروح بتشده للسماء وهذان يقاوم أحدهما الآخر ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون لو تعلمت بالصلاة والصوم تهزم رغبات جسدك يبقى أنت كده ماشي في سكة الحياة الأبدية بالجهاد الروحي وباسم ربنا يسوع المسيح تغلب كل النزوات وكل الخطايا هتلاقيك ماشي في سكة الأبدية صح لأن كل الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله أول مرة بقى يفكرنا بحكاية أولاد الله دي قال ولا أنتوا فاكرين أن أنتوا عشان بقيتوا أولاد ربنا خلاص لا في فرق بين ولاد ربنا وفي فرق بين ولاد ربنا بجد يعني ايه احنا كلنا ولاد ربنا من ساعة ما تعمدنا ايوة بس في ابن ربنا صحيح صحيح يعني ايه يعني اللي عايش بروح ربنا اولئك هم اولاد الله لما تعيش بالروح القدس تستاهل هذا اللقب ده لقب كبير قوي لما يتقال عليك ابن لله دي حاجة كبيرة قوي لا يستحقها الإنسان أبدا إنما يقرب منها لما إيه يعيش بالروح القدس ينقاد بروح الله فقال لنا الذين ينقادون روح الله أولئك هم أبناء الله يبقى كل مرة الواحد يجي يقول له يا رب أنا ابنك يراجع نفسه يقول له يا رب صراحة يعني أنا مكسوف أقول إن أنا ابنك أنا صحيح ابنك من ساعة ما كتبت اسمي عندك وتعمدت وخرجت من المعمودية إنسان جديد لكن أنا ما استاهلش أكون ابنك اجعلني كأحد أجرائك لأني لم أنقاد بعد بروحك كان مفروض أعيش شبهك أبقى شبهك كابنك واللي هيخليني شبهك الروح القدس لكن أنا مش عايش بالروح فأولئك هم أولاد الله يبقى هم دول بصحيح أولاد الله المنقذين بروح الله إذ لم تأخذوا روح العبودية أيضا للخوف يعني ما تنسوش ان انتوا مش واخدين روح عبودية عشان تعبدوا ربنا بخوف الناس أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب يعني إيه يعني إحنا في عز العهد الجديد لم نأخذ روح العبودية للخوف إنما خدنا روح التبني كأنه عاوز يقارن بيننا وبين العهد القديم في العهد القديم بيعبدوا الله بخوف لكن محدش فيهم ببساطة يقدر يقول له يا رب انت ابويا ويدلع عليه ما عندوش روح التبني دي يعني في إشارات في العهد القديم كتيرة عن نعمة البنوة اللي جاية لكن محدش مستمتع بيها بالشكل بتاعنا لم تأخذوا روح العبودية للخوف انت النهاردة في عز بتكلم ربنا كأب بينما العالم كله بره بيكلم ربنا إن كان يؤمن بيه كإله يخافوا منه فاحنا في عز لم تأخذوا روح العبودية للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يعني الروح القدس ده اللي هو يسموه روح التبني روح البنين بالروح القدس نصرخ واحنا بنكلم ربنا نقول له يابا ابا دي في اللاتيني زي في الفلاحين بالظبط يعني ايه يا بابا يعني ابا دي دي كلمة في الأصل اللاتيني زي يعني لما تقول بابا بالظبط دلوقتي فاحنا بنقول لربنا أنت بابا يا أبا الآب وحتى أوسطينوس يقول قالها مرة باللاتيني وقالها مرة بالأرامي عشان يجمع اليهود والأمم يقول كلكم تقولوا له يا بابا دي نعمة العهد الجديد طب عيش بقى قد الكلمة دي كأننا كل مرة المفروض نقول أبانا الذي يعني نتروى شوية ونسأل نفسنا احنا نستاهل نقول أبانا هل عايشين روح صحيح ولا عايشين حسب الجسد لو عايشين حسب الجسد ما نستاهلش نقول أبانا الذي ما نستاهلش لأنه مش شبهه مش باين علينا شبهه كأولاده إنما لو سلكنا بالروح هيبان علينا شبهه عشان كده شوفوا الكنيسة الحكيمة كل مرة تقول أبانا الذي تعمل لها مقدمة اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر الذي به نصرخ يا أبا الآب يعني أيها الآب أنت أبونا دي معناها الروح نفسه أيضا يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله يعني لو دخلت جوه قلبك وقعدت في خلوة كده مع ربنا ومع إنجيل هتلاقي إن ربنا من جواك بيقول لك انت ابني خلاص انا بحبك وانت ابني وانا بحضر لك السما بس يلا اشتغل بقى خليك جد خليك شبهي فالروح نفسه يشهد لحنا يبقى في فرق بين الروح القدس والروح الإنسانية العادية الروح القدس يشهد لأرواحنا الطبيعية أننا أولاد الله فإن كنا أولادا فإننا ورثة من منظور آخر بقى حكاية ولاد ربنا وبقينا في تبني عارفين مجتمعنا ما فيهوش التبني ليه عشان حتة الميراث دي لكن تعالوا نفكر ان الله اتبنانا رسمي فبدالة بنانة يبقى هنورث طب ده هو مفيش غير ابن وحيد اللي من حقه الورث اللي هو مين ربنا يسوع المسيح له المجد الابن الوحيد خلاص يبقى نورث معاه نشاركه الميراث فيقول إن كنا أولاد فإننا ورثة ورثة الله ووارثون مع المسيح هنورث ربنا مع المسيح له الابن الوحيد الوريث عشان كده في حتة تاني يسمي الملكوت يقول ملكوت ابن محبته يعني الملكوت ده كله بتاع الابن بتاع المسيح لأن هو ده الوريث الشرعي الوحيد لكن لما كلنا نبقى على حس ولاد ربنا نقول له ممكن نقسم معاك يقول تعال اورثوا معايا الأبدية هنورث ازاي لما نبقى اولاد ربنا نبقى اولاد ربنا ازاي خدناها بالروح القدس بعد المعموديه طب الدليل ايه نعيش بالروح لو عشنا بالروح وانقدنا بالروح يبقى اثبتنا ان احنا اولاد ربنا يبقى نستاهل نورث مع المسيح ان كنا نتالم معه كي نتمجد ايضا معه سكه بقى حكايه السلوك حسب الروح لازم يكون فيها شوية ألام عشان كده دخل من الكلام الروح والجسد إلى قضية الألم واحد يقول إيه العلاقة لا ما هو الصراع الداخلي بين الروح والجسد هيبقى فيه ألام ضبط الجسد فيه ألام إنك تقوم تصلي وتسهر فيها ألام إنك تقاوم الخطية فيها ألام إنك تشيل التجارب بصبر وفرح وشكر ألام انك تحتمل الاضطهادات الام انك تبقى عايش مختلف عن كل الدنيا دي ما دي الام بس اطمن الالام دي تشهد لك انك من اولاد ربنا ولو كنت ابن ربنا صحيح تنقاد بالروح يبقى تورث مع المسيح فان كنا نتالم معه نتمجد ايضا معه هو له المجد وله الابديه وله الملكوت واحنا لينا نصيب معاه ان كنا نحيا كاولاد الله ودي هتحتاج مننا الام لالهنا كل مكتوب